السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله احبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ وحشتوني فاتتنا فضفضه الاسبوع الماضي ولكن رأينا حلقة كعب بن مالك من زمان قديمة قالها سنتين أو أكثر وكانت أيضا فيها معان نحتاج إلى تكرارها وإلى إعادتها وإلى تثبيتها وأنا أحبكم في الله إخوتي أنا لا أريد الليلة الدخول في مقدمات هذه ليلة النبي هذه حلقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكني استأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنه في بضع كلمات في البداية أقتطعها إلى أحبابه من الفقراء كثيرا ما كلمت الأغنياء وفي هذه الحالة التي يعاني منها كثير من المسلمين من الفقر والحاجة وضيق العيش كلمت الأغنياء كثيرا تصدقوا بعتروا فلوسكم على الفقراء اعطوا تأتي الليلة كلمتي للفقراء اسمحوا لي في خلال الأسبوعين الماضيين وسامحوني وهو تزعلوا مني أسأل الله جل جلاله أن يجعلني من فقراء المسلمين فقراء المسلمين لما كلم الفقير كلمة فقير ده شرف لما جاء رجل إلى رسول الله في حلقة حوارات ليوم الاثنين الساعة خمسة من كل أسبوع تكلمنا في اللقاء الماضي عن الفقر الأبيض والفقر الأسود أنا عايز أنتهي بسرعة عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس عايز أقول إيه اوعى تفكر لما بقول لك يا فقير إن دي شتيمة أو إن ده عيب أو إن ده انتقاص من قدرك بالعكس ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يحبه لما واحد بيقول لسيدنا النبي والله إني لا أحبك قال أحقا انظر ما تقول قال والله يا رسول الله إني لا أحبك قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى احباب النبي صلى الله عليه وسلم ايها الفقراء كلمتي الليلة للفقير في خلال الاسبوعين الماضيين حقيقة آه، اقول ايه رأيت احوالا تحتاج الى وقفة مش عارف اقول عيب ولا حرام تبقى فقير وعاصي مش لاقي تاكل وفاجر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابدا انت فقير خليك حبيب النبي خليك قريب من ربنا انت محتاج لربنا وكل الناس محتاجين بس انت محتاج اكثر نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر المعصية لما تبقى من الفقير تبقى وحشة قوي ذلك أقول ليلة كلمتي للفقراء سريعا كن كريم الخلق كن مؤدبا في طلب الحاجة أو في الرضا بالعطاء كن طيبا كن طيبا كن خلوقا كن محترما أين أخلاقك كف عن المعاصي والسيئات ارضى ارضى ارضى اكتفي يعني انا مش عايز اقول امثله هسكت خالص بس آه، عيب مش عارف عيب ولا حرام لما تاخد وتاخد وتنصب وتكذب وتفتري وتسرق الفقر لا لا يسوغ هذا كله اسمحوا لي ومش عارف ينفع اقول الكلام ده ولا ينفعش انا عذرت الناس اللي بيقولوا العجز عن توصيل الدعم الى مستحقيه فعلا ليه ليه ليه يا فقير أين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أين التعفف والعفة يا ناس يا مسلمين عفة القلب يا ناس يا مسلمين عفة اللسان يا ناس يا مسلمين عفة العين أين العفة الاقتصاد السمت الصالح اقنع اقنع وارضى إياك والنهم إياك والظلم إياك والتعدي قال رسول الله حبيبك صل عليه صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلو- فلوس المسلمين اللي بتاخدها بغير حق حرام ما تبقاش مش لاقي تاكل وتاكل حرام ما ينفعش ما ينفعش كل حلال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أريد للفقير أن يتخلص من حالة اللامبالاة تذكر أخي الفقير حبيبي الفقير النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى تذكر أخي الفقير ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف تخلص من حاله اللامبالاه في النهم في الاخذ والحرص على الاخذ واللامبالاه في طول الاخذ اتق الله محتاج اقول للفقير النهارده الليله دي اتق الله اتق الله من اصول الاسلام العظيمه الا تسال الناس شيئا وان سقط صوتك ان نكف عن المساله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله تاتي في وجوه الفقراء يوم القيامه في وجوه الذي يسال الناس خدوش في وجهه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لذي مرزة قوي ذي مرزة قوي يعني الشاب اللي يقدر يشتغل لا يحل له أن يأكل الصدقة لا تحل الصدقة لذي مرزة قوي احنا عايزين ضبط المسألة الإنفاق وضبط المسألة الأخذ الأخذ ما شاء الله لا قوة إلا بالله أغنياء متعاطفون أسأل الله عز وجل أن يهديهم ويكرمهم وأن يخلف على كل من أنفق ولكن ولكن يعني برضو انا هكف عن ذكر امثلة لكن اطالب الفقير بالتعفف بان يكف عن المسألة بان لا ياخذ اكثر من حقه بان لا يكذب ده, ده, ده نصب بقى ولذلك اهم من كل هذا للفقير قرب من ربنا وحب ربنا واستعن بالله وسل الله واقطع تعلق قلبك بالبشر وارضى بما قسم الله لك ولا تأخذ فوق حاجتك واقتصد وأهم من كل هذا تخلص من الذنوب والمعاصي عيب لما ادخل غرفة فقير الاقي صور الفنانات العريانين العريانات متعلقة عيب لما ادخل على راجل عمره سبعين سنة وفي ايده السيجارة وقاعد يتفرج على اغنية كليب قدام التلفزيون بتشوف ايه يا راجل ارحم نفسك يا عم الحاج ف هقول ايه خايف عليك تبقى لا دنيا ولا اخره اصطبر شويه عشان تدخل الجنه بس انا سكت مش هقول حاجه تاني وتعالوا ليله النبي ليله سيدنا النبي الليله دي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اشهد الله ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعلم ان انت بتحب النبي وانت اكيد بتحبي النبي انا عارف انا عارف انا متاكد والله لا ومين ما بيحبش النبي لكن انا عايز النهارده القلوب تفعم بحب النبي هنأدي حته صغيره وان كنت عايز اقول حته في البدايه ان من آه عظمه سيدنا النبي ها من عظمه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من عظمه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه حياته من اول ما اتولد لحد ما مات تحت المنظار واضحه قدام عينينا كالشمس انا ماشي معاه كده قلت لك من سن سنه لسنتين لثلاث سنين عند حليمه السعديه كان بيعمل ايه ومن ثلاثه لسته مع امي كان وضعه ايه ومن سته لثمانيه مع جدي كان وضعه ايه ومن ثمانيه ل 12 كان الوضع مع ابي طالب ايه في الرعي ومن 12 ل 15 في السفر في التجاره ومن 25 لما بدا حياته كده اتحدى ان توجد سيره نبي بهذا الشكل اي نبي ونحب الانبياء ونؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ولكن لم توضع حياة نبي تحت المجهر بهذه الطريقة ابدا هيجي معانا بقى احلى كلام هتسمعه بعد البعثة لما تبقى بقى مش بالسنين باللحظات ثمان زوجات في البيوت بيوصفوا و314 صحابي قاعدين غمض عينيه يفتح عينيه بيحكوا صلى الله عليه وسلم دي من جوانب عظمة سيدنا النبي لما تبص لسيدنا عيسى تلاقي ثلاث سنين من حياته من 30 ل 33 دي اللي كل الناس تعرفها بس الاناجيل تذكرها فقط ثلاث سنين من حياته اما قبل كده وبعد كده محدش يعرف عنه اي حاجه سيدنا موسى على كثره ما ذكر عنه ابدا لم يذكر ح- شيء عن حياته مع زوجاته عن تعامله مع اصحابه عن عن عن الشاهد دي من عظمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا وصلنا مع سيدنا النبي لحد سن 35 سنه لما رفع الحجر الاسود بيده ووضعه في مكانه فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله وضع الحجر الأسود في مكانه صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا أن ف- فائدتنا أو استفادتنا من هذه اللقطة وضع الحجر الأسود في مكانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متميز متميز في حياته في وسط المشركين متميز جدا في وسط المشركين يشاركهم في أفضل الأعمال ويكون في أعلى المقامات كان من تميزه ايضا ان هو قريش كانت كانوا يسمون الحمص الحمص يعني ايه الحمص قال العلماء ان الاحمس هو الشديد في دينه الحمص من شدة وتعصب قريش للعر... لأنفسهم تعص... تعصب قريش لقريش تعصب قريش لمكة كانوا يقولون نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله فكيف نترك الحرم يوم عرفة ونخرج إلى الحل فكانوا لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة كان قريش اسمهم الحمص الحمص يقولوا الأحمس الشديد على دينه كان آه، قريش ما بيخرجوش كانوا ما يسمحوش لحد آه، انه يطب البيت الا في لبسهم وكانت بيوت مكة لا تؤجر وانما كان اهل مكة في المواسم يخرجوا ويتركوا بيوتهم لأهل للحجيج والمعتمرين فالشاهد ايه شدة قريش واعتزازها بهذا الأمر وكانوا يفتخرون ويفرحون بهذا الأمر يفرحون بأنهم يسقون السقاية الرفادة إكرام الحجيج وإطعامهم الك- الرفادة وال والوفادة والسقاية كان العناية بالحجيج وإكرامهم وخدمتهم شرف يفتخرون به ولا يسمحون لأحد أن يشاركهم فيه أبداً لا يسمحون لأحد أن يشاركهم في هذا الفخر لذلك في بناء الكعبة لم يسمحوا لعربي فضلا عن غيره أن يشارك ولو بحجر لما جينا جدي يناول النبي حجر سيدنا العباس خطفوا منه قالوا لا أنا اللي ناوله وأعطى النبي الحجر فتحمس قريش وتعصبهم ومناسبة التعصب خلينا نقول أنه لا يجوز وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حبيبي عليه رحمة الله وبركاته شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إيه ف- ولا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا في كل أحواله وأقواله وأفعاله إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يجوز التعصب لجماعة أو فئة أو اسم تعصبا مطلقا يوالى عليه ويعادى إلا لجماعة الصحابة كلام زي الفل اسمع تاني تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه؟ لا يجوز التعصب لشخص لا الشيخ فلان ولا العالم الفلاني ولا الإمام فلان ولا الولي فلان لا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا في كل أفعاله وأقواله وأحواله إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله ولا يجوز التعصب لجماعة أو فئة من الناس تعصبا مطلقا يوالى عليه ويعادى إلا لجماعة الصحابة رضوان الله عليه نرجع تاني لقريش كانت الحمص قريش وما ولدت يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان على الفطرة كان الصح كله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الفطرة ودول الناس اللي احنا بنحبهم النهاردة الناس الطيبين اللي على الفطرة آه يا رب كفينا شر التلفزيون وارزقنا خير التلفزيون زرت إحدى القرى قرى يعني قرية في الأدغال يعني اما بيهزروا عندنا ويضحكوا يقول لك يعني اخر الدنيا قطم كده يعني ما فيش بعديها وكنت اظن انني ساجد الطبيعه وال والريف و... والفطره لا كل بيت مش كل بيت لكن زي ما بيقولوا سايبر وموزع السلك الدش والرقص والاغاني وساعتها تحسرت على إفساد البيوت بهذه المصائب وتذكرت ان انا قلت ان التلفزيون ده كازينو في كل بيت الا من استعمله في الخير اللي هي القنوات الايمانيه فقط بقى كازينو في البيوت استغربت وانت تمشي في شوارع الفلاحين ناس الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا ناس الطيبين الف... في فقر مدقع وبرضه البنات والشباب والبرانيط والكابوريا ويا رب ارحم المسلمين اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم خذ بأيدي ونواصي المسلمين إليك أخذ الكرام عليك اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال اللهم لا ترزقنا إلا من حلال اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال اللهم أعطنا ولا تحرمنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم ألهمنا شكرك وتقبل شكرنا لك على نعمتك يا حي يا قيوم آمين إخوتي وأنا أحبكم في الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية قبل أن يوحى إليه قريش تقف في المزدلفة يوم وقفت عرفة ما يروحوش عرفة يقفوا في مزدلفة ليه لان عرفة خارج الحرم حد الحرم نص مسجد نمرة يبقى نصه جوه الحرم ونصه بره الحرم شرط يوم عرفة وده اللي انا بقوله دايما في فقه الحج ان ان ان الحج بني على ان تسلم تسلم عقلك ان يسلم عقلك الحج بني على ان العقل يزل يوم عرفة افضل الايام يوم عرفة اقرب ما يكون الحاج الى الله الحج عرفة ومع ذلك في اليوم العظيم ده ربنا يؤمر الحاج انه يخرج بره الحرم مش بره الكعبة بس يعني بالعقل لو بعقلنا نقول المفروض اليوم ده نبقى قاعدين حوالين الكعبة نصرخ ونقول يا رب قدام بيت ربنا لا قال لك اخرج بره مش بره الكعبة بره الحرم احنا عارفين الحرم بيمتد كيلوات خارج مكة منى حرم منى من الحرم يعني بعيد حد الحرم كده بتلاقي بوابة كده مكتوب عليها حد الحرم لازم تخرج بره الحرم عرفة فقريش تقول ازاي يوم عرفة ونخرج بره الحرم احنا اهل الحرم وقبطانه الناس كلها تقف بره الحرم لكن احنا لا زي ما افتروا وطغوا وتعدوا في التلبية إلا شريكا هو لك طغوا وت... وتعدوا في المناسك فقالوا لا نقف بعرفة وكانوا يقفون بمزدلفة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي يقف بعرفة لدرجة الناس كانت تستغرب ايه اللي موقفه هنا ده واقف في عرفه من هنا ليه عن عمرو بن ميمون قال حججنا لا بلاش الحديث مش مش ده قصدي الحديث اهو قال جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف اضللت بعيرا يوم عرفه فخرجت اقصه واتبعه اخصه قصاص الاثر يعني امشي ادور عليه واتبعوه بعرفه اذ ابصرت محمدا بعرفه قبل ان يوحى اليه فقلت هذا من الحمس ما يوقفه ها هنا اي ابن حجر يقول فما باله يقف في عرفه والحمس يقفون فيها لان قريشا كانت لا تخرج من الحرم يوم عرفه وعرفه ليست من الحرم دي اخر نقطة بقى في حياة سيدنا النبي قبل البعثة ثم بلغ الاربعين وبدأت تنزل عليه الرسالة ونزول الوحي حادثه انا مش عارف اقول لك ايه شيء فوق قدرة العقل على التصور لا لا لا مش هينفع الكلام كده قبل ما ابدا اتكلم عن نزول الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند سن الاربعين عايز اوصف لك بقى سيدنا النبي كان ايه عند نزول الوحي عايز اوصف لك عقله عايز اوصف لك لسانه عايز حتى اوصف لك الليله دي شكله هيئته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اريد في حلقه الليله وقبل ان اتكلم عن الوحي ونزوله أن أجمل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند البعثة أو قبيل البعثة وهي أيضا يعني يأتي كلامي هذا في سياق إعداد الكون لاستقبال النبي محمد فكيف أعد النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم جسديا وعقليا ونفسيا عايز الليلة دي نعيش بقى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن من إعداد الكون للرسالة تهيئة النبي نفسه وأيضا لما بسرد لك صفات النبي عايز أقول لك مش أنت بتحبه طب لازم تبقى زيه كده لازم تاخد صفاته دي لازم تتصف بيه لازم تبقى منها لكن قبل ما اقول كده برضو لازم اقول آه انه صلى الله عليه وسلم في مجموع صفاته وكمالاته ليس كسائر الناس وان كان من الناس ليس كسائر البشر وإن كان من البشر نبي رسول يوحى إلي ضابطها قول ربك ذو الجلال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يبقى لازم الاتنين دول مع بعض قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يبقى حاجتين اتنين بشر لكن الفرق بيني وبينكم يوحى إلي وده معنى لستم كهيئتي لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني إنني أريد أن أصف النبي حبيبي لتعرف أيها الحبيب من الذي كلفه الله بالرسالة من الذي اختاره الله على سائر الخلق ليكون بشيرا ونذيرا للناس كافة عربهم وعجمهم من الذي اختاره الله ليكون حبيبه ليكون خليله من الذي جعله الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من الذي سيحمل لواء الحمد فيكون آدم والنبيون خلفه يوم القيامة لازم نعرف مين ده ولازم نعرف أنه وإن كان بشرا فليس ككل البشر وإن كان من الناس إلا أنه ليس كسائر الناس ليس ككل واحد من البشر بمجموع أخلاقه وتكوينه وإن كان من البشر ولكن في أعلى كمالات البشر قمة الكمال البشري كان النبي محمد لذلك كان أليق الناس بالرسالة أجدر بها من الخلق أجمعين في النهاية أقول هذا محمد الذي أعده الله ليكون حبيبه وخليله ولا نستطيع أن نقول إلا الله أعلم حيث يجعل رسالته عايز أبدأ ومش عارف أبدأ منين مع حبيبي أبدأ أتكلم عن أخلاقه ده عايزنا سنين طويلة طب أبدأ أتكلم عن عقله طب أبدأ أتكلم عن عن إيه خلونا نتكلم الأول عن جسمه صفاته الخلقيه عشان الاول نتصور شكله كان النبي شكله ايه عشان المجرمين والظلمة والكفار الملاعين اللي بيرسموا يعرفوا انه بترسموا ايه بترسموا ايه يا ابني انت انت ما ت... انت ما انتش فاهم ما تعرفش ما تقدرش عايز ايضا اقول لما بوصف النبي صلى الله عليه وسلم جسمه كان ازاي عشان نتصوره عشان الناس اللي نفسهم يشوفوا النبي في المنام يشوفوه في الصورة دي لان كل اللي يشوفه في صورة غير دي يبقى مش النبي يعني ممكن يجي لك في المنام واحد زي ما نقول كده لابس ابيض فابيض ووشه نور ولحيته بيضة ويقول لك انا النبي يبقى بيكذب الشيطان بيكذب بيضحك عليك مش هو ده النبي لان النبي لحيته ما كانتش بيضه يقول لك شفت واحد في المنام ابيض فابيض وعينيه زرقاء زي البحر مش هو ده النبي لان النبي ما كانش عينيه زرقاء ولا خضراء تعالوا نعرف النبي كانت عينيه وحواجبه وأنفه وشفايفه وسنانه وشعره تعالوا تيجوا نشوف النبي نشوفه عشان لما تشوف المنام تشوف النبي ده صلى الله عليه وسلم آه لو بدأنا نتكلم عن رأس النبي ووجهه صلى الله عليه وسلم والكلام ده آه وان شاء الله انا يعني تعهدت لكم الا اذكر الا حديثا صحيحا فالكلام ده بالحرف من احاديث صحيحه واللي عايز يراجع ان شاء الله ساضع هذا الكلام على الموقع اللي هو يعقوب كم الرب موقع الرباني اسمه موقع الرباني اه يا ريت آه ليه عشان برضو الناس تطمن اللي عايز يراجع يقول لي جبت الكلام ده منين يلاقي الكلام ده بالاحاديث الصحيحه والمراجع الصحيحه لان مفيش مجال في على التلفزيون يعني عايز استجمع الليله دي ان انا اوصف لك سيدنا النبي عشان تحبه عشان تتبعه عشان تشوفه في المنام ان شاء الله ان شاء الله الليله دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الراس ازهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم بياضه إلى السمرة مشرب أو مشرب بحمرة آه كان النبي دماغه صلى الله عليه وسلم سيبك من دماغي دي ما تجيش ما تنفعش تتحط تحت جزمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي كانت رأسه كبيرة ضخم الرأس وهذا يحمد في الرجال كان ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم وأزهر اللون ليس بأبيض أمهق مش أبيض شاهق أبيض زي الدقيق لا لا لا ولا آدم آدم يعني أسمر آدم يعني مش أسود أسمر الأسمر فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أبيض اشقر يعني ولا اسمر كان بياضه مشرب بحمره شديد البياض آه بياضه الى السمره يعني قريب من السماء بحمر لون جميل لون جميل. مش ابيض زي النور مش ابيض زي الدقيق مش ابيض زي البفته لا لا لا البياض الحلو ابيض ليس بابيض امهق ولا ادم ده كلام الحديث بياضه الى السمره مشرب بحمره وكان احسن الناس وجها واحسنه خلقا وكان وجهه كالقمر والشمس مستديرا كان وشه مدور لما سئل انس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف طويل قال لا كالشمس والقمر مدور مدور وكان وجهه كالقمر والشمس وكان مستديرا ابيض مليح الوجه اذا سر تبرق اسارير وجهه فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله الرسول لما كان يبتسم ابتسامته آه يعني يقول لك لما يبتسم الدنيا تنور صلى الله عليه وسلم ابتسامة حلوة لما يسر تلاقي كل وجهه ينور كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر كان إذا سر استنار وجهه كأنه مذهبة كأنه ورقة مصحف كل دي أحاديث تحس ان وجهه بيلمع زي الذهب تحس ان وجهه منور زي القمر قمر قمر قمر صلى الله عليه وسلم كأنه قمر قمر ساطع شمس صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر تبرق أسارير وجهه أساس الأسارير المقاطع آه، نقول عليها إيه آه، تقاطيع آه التقاطيع تقاطيع وجهه جميلة فيستنير كأنه قطعة قمر وكان يعرف ذلك منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه على الفطرة حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على الفطرة كان يعرف في وجهه كل شيء إذا سر عرف ذلك في وجهه وإذا غضب عرف ذلك في وجهه بخلاف المنافق اللي يقدر يبقى جواه بيغلي وشه مبتسم وهادي الرسول ما يقدرش يعمل كده لما يصر يبان في وجهه لما يغضب يبان في وجهه صلى الله عليه وسلم وكان يعرف ذلك منه وما رؤي شيء احسن منه كان الشمس تجري في جبهته لما تبص لقرته كده تحس كأن ذهب بتلمع قرته منورة نور كأن الشمس تجري في جبهته وكان أشد حياء من العذراء في خدرها كان بيستحي صلى الله عليه وسلم يخجل يستحي وكان يعرف ذلك في وجهه جبت لك كل حاجة بتحصل في وجه النبي إذا سر إذا غضب إذا تألم إذا حزن إذا استحيا كان أشد حياء من العذراء في خدرها نفسي أقول لك أقول أقول لك ولا أقول لك أقول أ- أقول لكم كلكم استحوا الحياء لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء الحياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها مصيبة مش عايز أقول زي ما بيقول بعض الدعاة إن العذراء في خدرها النهاردة ما بقتش عندها حياء آه، الشاهد وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف في وجهه لما حاجة ما يحبهاش يبان عليه يبان عليه إنه مش عايز دي وكان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين كانت عينيه واسعة أهدب الأشفار الحرف اللي في جفن العين ده ها الحرف ده آه مشرب بحمرة الحرف اللي هو آه، عايزين نقول ايه انت انت شايف ال- آه، آه، دي اسمها الرموش ها اسمها الرموش الحرف بتاع الرموش محمر صلى الله عليه وسلم اهدب الاشفار مشرب العينين بحمرة أسود الحدقة كانت عينيه سودة حبة العين سمرة سوداء أدعج أدعج يعني شديد سواد العين في شدة بياضها السواد اسود جدا والبياض ابيض جدا صلى الله عليه وسلم اكحل العينين تحس ان عينيه متكحله وهو مش متكحل صلى الله عليه وسلم اكحل العينين دقيق الحاجبين سابغهما ازج شوف كله بقى أهو. عينيه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه ال ال آه اهدب الاشفار عظيم العينين مشرب العينين بحمرة أسود الحدقة أدعج أكحل العينين دقيق الحاجبين الحاجبين رفيعين سابغهما مليانين رفيعين ومليانين شعر ازج مقوسين مقوسين كده فوق العين اي مع تقوس ووصول الى اخر العينين اقرن في غير قرن يعني تحس ان حواجبه الاثنين قريبين من بعض وهم مش قريبين اقرن في غير قرن ابلج يعني الحته دي بيضه ما فيهاش شعر نظيفه بيضه ما فيهاش شعر بينهما عرق يدره الغضب في عرق هنا في الوسط كده العرق ده ساعة ما يغضب العرق ده ينفر صلى الله عليه وسلم بينهما عرق يدره الغضب مفاض الجبين واسعه أرت عريضة مفاض الجبين واسعه أغر أجلى كأنه يتلألأ وشه مش مليان شعر دي معنى أجلى يعني الوجنتين دول ما لهمش الشعر الوجنتين أغر أجلى كأنه يتلألأ وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ فداك أبي وأمي ونفسي يا سيدي يا رسول الله نور وشه نور نور مهما رسمت أحلى صورة تتصورها في حياتك مش هتوصل لشكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان أسيل الخدين مش زي حالات حالاتنا كده في حاجات طالعه ونازله لا كان اسيل الخدين خده سهل كده ما فيش حاجه صلى الله عليه وسلم كان اسيل الخدين اقنى الانف طول الانف مع دقه الارنبه مع حدف في الوسط اقنى يعني انفه طويل صلى الله عليه وسلم من الوسط حدب والاخر رفيع أقنى الأنف طول الأنف ورقة أرنبته مع حدف في وسطه ضليع الفم بقه كبير صلى الله عليه وسلم ضليع وهذا يحمد في الرجال دون النساء يحمد في الرجال أن يكون ضليع الفم بقه كبير فمه كبير ضليع الفم أي عظيمه أفلج الأسنان سنانه كل سنة لوحديها سنة سنة أفلج الأسنان أشنبها البياض والبريق والتحديد زي بقول لك كده أفلج الأسنان أشنبها يعني كل سنة لوحدها سنة سنة سنة سنة كل واحدة متحددة لوحديها حسن الثغر براق الثنايا لما يبتسم يفتر عن أسنان كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم براق الثنايا إذا ضحك كاد يتلألأ آه يا ما نفسي أشوف النبي وهو بيضحك مش بقول لك لما يضحك تضحك الدنيا صلى الله عليه وسلم حين يضحك الدنيا كلها تستنير إذا ضحك كاد يتلألأ وكان كثير شعر اللحية أسوده كانت لحيته ضخمة صلى الله عليه وسلم تضرب لحيته في صدره يعني كانت لحيته كده صلى الله عليه وسلم تملأ صدره ونحره مغطية كل ده صلى الله عليه وسلم لحيته صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم أسوده لحيته ما بيضتش كان في العنفقة سبع عشرة شعرة بيضاء العنفقة اللي هي دي الشعر اللي هو تحت الشفة السفلى 17 شعرية بيضة فقط بالعدد 17 وباقي اللحية سودة صلى الله عليه وسلم 17 شوف بقى الدقة الصحابة كانوا مهتمين ازاي مهتمين كام شعراية بيضة وفين في العنفقة دي اسمها العنفقة اللي هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى وبعض العلماء يعتبره من اللحية العنفقة الشاهد ايه صلى الله عليه وسلم آه كان كثير شعر اللحية أسوده ذا لحية عظيمة حسنة لحيته كانت جميلة جميلة رائعة لحية حلوة كده كادت تملأ نحره إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته كان لما يتكلم لحيته تهتز كده فاللي ورا اللحية من ضخامتها باينة من ورا اللي وراه شايف عشان كده الصحابة بيقولوا كنا نعرف قراءته في الصلاة السرية في الظهر والعصر باضطراب لحيته كانت لحيته كبيرة مالية فكان اللي ورا شايف اللحية وهي بتهتز لما يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم أما شاربه فكان يحفيه يبالغ في قصه الشارب بعض الشباب بينكر علينا بيقول انت بتحلق شاربك ما بحلقوش والله العظيم وانما نقصه بالمقص هذا هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بانهاك الشوارب انهيكوا الشوارب يعني اح- اه- اه- حفه انه يتقص قص جامد جدا بالمكنه بالمقص ماشي لكن مش بالموس لان الموس ده حلق اه، كان يحفيه الرسول كان يعمل كده يحف شاربه تماما ويترك لحيته تماما لم يأخذ من طولها ولا من عرضها صلى الله عليه وسلم أما شعره يا سيدي صلى الله عليه وسلم أما شعره صلى الله عليه وسلم فليس بجعد يعني مشكرت لا ملوي ولا ملفلف فليس بجعد قطط ولا سبط رجل ما كانش مكرتن ما كانش مفلفل ما كانش مجعد وانما ولا سايح كده لا وانما شعره صلى الله عليه وسلم اسود اللون شعر راجل زي ما بقول كده ما هواش مكرتن وملخفن و... ولافف ومعقد وليس بجعد قطط ولا سبط رجل سبط رجل يعني ال- ال- الشعر بقى اللي هو ايه سايح ونايح اللي هو بيتهدل كده ما كانش كده شعر النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان شعره شعر رجل شعر اسود اللون مفيش حاجه شايبه منه يبلغ شحمة أذنيه كان شعر راسه يوصل لحد أذنيه وأحيانا يتركه إلى منكبيه لحد ما يوصل لكتافه صلى الله عليه وسلم وأحيانا إلى أنصاف أذنيه يقصه وأحيانا بين أذنيه وعاتقه يعني يكون آه، آه، آه، آه، في الوسط ما بين شحمة الأذن والعاتق اللي هو الكتف يعني بين شحمة الأذن والعاتق في, في الوسط في الوسط بينهم كده صلى الله عليه وسلم عشان كده الشباب النهارده اللي بيربوا شعرهم ويقولوا سنه لا مش سنه واللي بيحلق بالموس ويقول سنه لا برضه مش سنه حلق بالموس سنه في الحج والعمره في الحياه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقص شعره ويطوله مره يطول لحد كتافه ومره لحد ودانه مره لحد نص ودانه مره بين الاذنين والكتفين ومره على الكتفين صلى الله عليه وسلم كله وارد اللي يقول انا سايب بطول شعري سنة بيكذب مش سنة شهوة شهوة شهوة وحظ نفس عايز يتميز إلا إذا كان سنة صحيح نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين أه، فده ده كمان بنقول له لا مش سنة فيكون فوق الجمة الجمة شعر الرأس إذا وصل إلى المنكبين ودون الوفرة الوفرة إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن واحيانا يجعله اربع غدائر او ضفائر ثم يسديله ثم فرق بعده اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق شعره من الوسط صلى الله عليه واله وسلم كده وصفنا شعره وراسه ووجهه عينيه وسنانه وحواجبه ورموشه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعالى ننزل لتحت شوية بقى في عنقه كان في عنقه سطع صلى الله عليه وسلم كأنه إبريق فضة كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم كأنه إبريق فضة رقبته طويلة وبيضة زي ما قلنا بقى مش البياض الشاهق وإنما زي إيه؟ كأنه إبريق فضة يبقى كده حلاوة العنق العنق الطويل الممدود السلس المسترسل بعيد ما بين المنكبين اكتافه عريضة صلى الله عليه وسلم كانت اكتافه عريضة صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين وأعالي الصدر برضو الصدر من هنا صدر واسع صلى الله عليه وسلم طويل المسربة موصول بين اللبة والنحر بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم لم تعبه نجلة صلى الله عليه وسلم لم تعبه نجلة يعني ما كانش له كرش نجلة اللي هو ضخم ضخامة البطن ما كانش له كرش زي كده اه صلى الله عليه وسلم لا، هات صلى الله عليه وسلم ما كانش له كرش كان كان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر صدره وبطنه كده حته واحده ما فيش بطن ما فيش كرش سواء البطن والصدر حته واحده كده ما فيش فيش كرش لقدام خالص سواء البطن والصدر انور المتجرد لما يقلع جسمه منور شديد البياض وكانت عكانه كأساريع الذهب صلى الله عليه وسلم العكن ما انطوى وانسنى من لحم البطن انسان لما يقعد كده يبقى في حتت متنية في بطنه الحتت المتنية دي تسمى العكن العكن دي بتبقى حاجة جميلة بس ما تبقاش كرش وانما تبقى في عكن العكن دي كانت عند النبي زي حل... زي سلوك الذهب اساريع الذهب سبائك الذهب تحس انها حتت ذهب صلى الله عليه وسلم كان ابيض الابط اعفره يعني بياض مش ناصع صلى الله عليه وسلم وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم كان بيعرق كتير صلي عليه صلى الله عليه وسلم وعرقه اطيب الطيب اهو الواحد بقى نفسه يقابل النبي يحضنه و يذوق عرقه صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا نام أم سليم الرسول كان بيقيل عندها يروح ينام عندها الظهر وكان إذا نام يعرق عرق شديد جدا يقوم تلاقي المخدة غرقانة مبلولة صلى الله عليه وسلم فكانت هي تضع اه، تاخد العرق الرسول صحي مرة لقاها بتاخد العرق من اه، من على جبهته فقال لها بتعملي بيه قالت له أطيب به طيبي صلى الله عليه وسلم كانت تاخد عرق وصلى الله عليه وسلم وتحطه في قارورة وتحطه على الطيب عشان الطيب يبقى ريحته حلوة كانت تتطيب بعرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان عرقه كأنه اللؤلؤ تشوف النقط المية وهي نازلة من وجهه لؤلؤ لولي لولي صلى الله عليه وسلم أما ظهره صلى الله عليه وسلم فكان كأنه سبيكة فضة تبص لظهره من ورا كده حته واحده سبيكه فضه حته واحده كده صلى الله عليه وسلم فيه خاتم النبوه بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى على كتفه الشمال فوق من هنا كده يوجد خاتم النبوه خاتم النبوة ده ايه كان آه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده كغدة حمراء او كبضعة ناشزة طالعة لبره مثل زرز الحجلة وعليه شعرات مجتمعات يعني هنا عند كتفه الشمال صلى الله عليه وسلم عند كتفه الشمال أي ايوه عند كتفه هنا في الحته دي بالظبط تجد حته طالعه لبره كده ها والحته دي حمرة شويه مدوره زي البيضه وحوالين التدويره نفسها شعرات حوالي شعر لافف حوالين ال- البيضه نفسها حته حمراء طالعه لبره في الحته دي بالظبط كده عند ناغص كتفه الايسر والحته دي طالعه لبره بارزه لبره حمراء ها بارزه من لحمه حمراء وحواليها من كل ناحيه شعر شعر شعر لافف حواليها من كل ناحيه كده شعر حولها شعرات مجتمعات سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، آه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، كانت دي باينه لذلك سلمان الفارسي لما جه ادى للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ما رضيش ياكلها قال له نحن لا ناكل الصدقه جاب له هديه فكلها قال دي اول علامه تاني يوم جه قعد ورا سيدنا النبي فراح سيدنا النبي كان لابس عبايه راح حادفها لورا كده فبان الايه بان خاتم النبوه ده خاتم النبوه خاتم النبوه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه لما جه واحد كان اسمه ابو ايه نسيت آه صحابي جه شاف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان كاشف خاتم النبوه ورا ظهره فالراجل لما جه قعد ورا ظهره قال له ايه دي انا طبيب دعني اعالجها لك قال صلى الله عليه وسلم دعها الله هو الطبيب طبيبها الذي خلقها قال له سيبها انت مالكش دعوه طبيبها الذي خلقها الحمد لله انا في هذه الايام بعمل كتيب صغير كده اسمه ابشر ايها المريض الله هو الطبيب الله المستعان يكون في خلال ال- الايام القادمه ينزل باذن الله تعالى ولان انا عايز ال- هذا الكتيب صغير حاجه بسيطه يصل الى كل مريض الله هو الطبيب شويه نصايح في البدايه كده ان يتعلق قلب المريض بالله الله هو الطبيب بقول كده في البداية أنه إذا كان المرض بقدر فالشفاء بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر الله عز وجل نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم هذا آه، خاتم النبوة زي ما وصفنا والرسول صلى الله عليه وسلم آه، كان يعتز بخاتم النبوة اما تعالوا بقى طب ن- نشوف تحبوا تشوفوا ايه تاني من من سيدنا النبي تعالوا نوصف دراعه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين طويله شبح الذراعين ذراعه طويله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين آه، اشعرهما كانت دراعه مليانه شعر صلى الله عليه وسلم شسن الكفين بسطهما كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم آه، ضخمة شسن الكفين وتخينة صلى الله عليه وسلم آه، صلى الله عليه وسلم بسطهما كانت كفه شوف عريضة آه، مليانة وإيده كبيرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه فداك أبي وأمي يا رسول الله نفسي أسلم وأبوس إيدين النبي صلى الله عليه وسلم نفسي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبوس إيديه ورجليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما مس حرير ولا ديباج شوف بقى آه، نعومة الحرير أي كانت إيده كف إيده كده ناعمة زي الحرير زي الحرير لما تسلم بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كفه أبرد من الثلج تسلم كده ثلج وأطيب رائحة من المسك كأنه أخرجها من جونة عطار آه، العطار بي بيحط العطر في آه، بتاع جلد كده ها آه، بيخ- بيخلط فيه الطيب بيعمل ال- التركيبه فكأن النبي حاطط ايده في الجو في جونة العطار دي آه، ما ما- نقول عليها مت ايه آه، يعني متبيته فيه شاربه فيه آه، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، منقوعه فيه هي دي كأن ايده منقوعة في اناء عطر ريحة ايد النبي بقى حاجة تانية حاجة تانية خالص وطيب ايد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اما ساقه رجله بقى ساقه الساق اللي هي من الركبة الى القدم كأنها جمارة عارف قلب النخلة الابيض الجمار اللي احنا بناكله ده عمرك كلت جمار اللي هو قلب النخلة من بره البني ده جوه البني ده بعد الحشو والليف والحاجات دي كلها في الاخر تلاقي جمارة الجمارة دي بيضة زي التلج الجمار ده اهي رجله كانت كده لا و- و- و- ووصف جمارة النخل ان الجمارة دي ناعمة مسحوبة حتة واحدة فيش اي نتوءات ولا تجاعيد ولا عروق ولا ازرق ولا غير ما فيش رجله كانها جماره لها وبيص بريق ولمعان يراه الناظر منهوس العقب يعني عند رجله من تحت فوق الكعب في عظمه خارجه لبره وعند الكعبين اللي هم العظمين الناتئين على جانبي القدم رجل الرسول صلى الله عليه وسلم حلوه كده رشيقه شيك صلى الله عليه وسلم شسن القدمين زي ما قلنا ايديه مليانه وطريه كانت رجليه كده صلى الله عليه وسلم برضه مليانه وطريه شسن القدمين يطأ الارض بقدميه جميعا لما يجي يمشي بيمشي برجله كلها لا على ولا على ولا على ولا على وانما رجله كلها لما تنزل الارض تنزل رجله كلها رجله كلها ليس له اخمص مفيش ايه إيه، اللي بيقولوا عليه فلات فوت مش مش موجود ال- رجله كلها حته واحده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حته foot حته واحده يعني flat foot الواد ميدنا بيقول تبقى هي flat foot صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رجله كلها حته واحده وكان صلى الله عليه وسلم بعد ما وصفنا بقى دراعه ورجليه آه، طوله بقى كان صلى الله عليه وسلم ربعه متوسط الطول من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن ما كانش طويل تحس انه طويل قوي ولا قصير لا وانما صلى الله عليه وسلم كان كده ف- راجل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان كأنما صيغ من فضة ده اللي انا بقول عليه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مليان بس كان جسمه جامد مش مترهل مش في دهن ولا في آه، ترهل وانما آه، مداملك ماشي كان جسم مداملك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان كانما صيغه من فضه اذا مشى تكفأ يسرع كانما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم كان لما يمشي يمشي ليه لانه حته واحده مفيش حاجه بتعوقه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واذا التفت التفت جميعا لما يلتفت بيلتفت بجسمه كله اذا التفت التفت جميعا واذا اعتدل اعتدل جميعا ما كانش بيلتفت يقوم يعمل كده لا جميعا واذا اعتدل اعتدل ودي حلاوه الجسم وقيمته وما رؤي احد اسرع منه مشيا كان الارض تطوى له وان من معه لا يجهد ان يدركه وانه صلى الله عليه وسلم لغير مكترث ولا شم ريح قط او عرف قط ولا عنبر ولا مسك اطيب من ريحه صلى الله عليه وسلم او عرقه او عرقه ريحته طيبه وعرقه طيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان مقصدا حسن الجسم ده اللي انا بقول لك بقى ايه ان جسمه كان كتله ما هواش مترهل مقصدا يعني ليس بجسيم مستخين ولا ضعيف وإنما جسمه جامد أنا بكلمك برضو عن سيدنا النبي في سن الأربعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان جسمه في الطول طويل بس مش الطول البائن ومش قصير وكان جسمه ضخم ولكن الضخامة الحلوة لا تخين ولا رفيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرى قبله ولا بعده مثله وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه كان يتكلم بالكلام لو عايز تعد كم كلمة قالهم تعدهم كل كلمة لوحدها وده اللي أنا نفسي فيه أربي عليه عيالي وغيرهم أولادي إن الإنسان لما يتكلم يتكلم صح كنت لسه بقول لأولادي كده النهاردة عايزك يا ابني الكاف تطلع كاف والقاف قاف الصاد صاد والسين سين مش النهارده العيال بيتكلموا من مناخيرهم مش من لسانهم لان الكلام باللسان والشفتين والاسنان والفكين مهاره في استعمال الفكين عايزين نربي اولادنا ونعلمهم مهاره في استعمال الفكين مش تسيبه كده يلقط من التلفزيون سمع واحده بتتكلم يتكلم زيها واحد بيتكلم يتكلم زيه لان عايز اربينه يتكلم لغه عربيه صح لغه عربيه صح كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الكلام الحرف حرف والكلمه كلمه وكل كلمه لوحدها لو عده العاد لاحصاه لا يسرده سردا ولكنه يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وكان في صوته صحل أنا مش عارف إيه الجمال ده كله صلي عليه يا عمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه العظمة دي كلها كان في صوته صحل يعني بحة خفيفة من جمال الصوت وحلاوة الصوت بحة خفيفة كده مش صوته بيسرسع لا لا لا مليان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وأحلى الناس وأبهى الناس وأطيب الناس لم يوجد في قومه مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوسف قد أعطي شطر الحسن فقد أعطي النبي الحسنى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وصفت لك صورته وجماله وحلاوته عشان زي ما اتفقنا إنك أنت تشوفه الليلة دي تشوفه في المنام ازاي تشوف في المنام بقى الليله دي انك الليله دي تبات تسترجع الكلام اللي انا قلته لك ده تسترجعه في ذهنك تسترجع هذا الكلام وتزود حب النبي شويه تعلن حبك للنبي وتبات تصلي عليه انا عايزك الليله دي طول الليل طول ما انت صاحي لحد ما تنام مفيش غير الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وتقوم قبل الفجر تصلي ال 11 ركعه اللي احنا متفقين عليهم وتصلي الصبح لكن الليله دي لحد ما تنام خلاص مفيش تلفزيون مفيش جرايد مفيش كلام مع حد بس الصلاه على النبي وتنام على الصلاه على النبي ترى النبي ان شاء الله في المنام ان شاء الله بالصوره اللي انا وصفتها لك دي وقد قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث عظيم جامع شامل تسمعه تاني تدفع كام الصلاة على النبي احنا ما بنقبلش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه وانا مش عارف يعني لما بقول لك ادفع وبقول لك تدفع كام وبقول لك صلي مش معناها ان الكلام للرجاله انت يا ستي ما تصليش على النبي ليه علي لي صوتك شويه عايزين نسمع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا ده انا عايز بقى الليله دي واوصيكم ان احنا نستمتع بالصلاه على النبي جديده دي انما انا بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانا بصلي عليه ابقى مستمتع مستمتع فرحان وسعيد ومستمتع ومتلذذ بالصلاه على سيدنا النبي تعالوا الحديث ده هنقوله تاني بعد ما صلت حضرتها على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ها قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يبقى تسموا باسمي بالامر الناس حافظين خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ده حديث صحيح اه ده حديث صحيح اضف اليهما اسم محمد تسموا باسمي بالامر تسموا باسمي بالامر اهو تسموا باسمي لذلك انا احب لكل شاب يتزوج ان يسمي اول اولاده محمدا قول لي طب انا اسمي محمد اعمل ايه مش عارف تعمل ايه بس انا اسمي محمد وسميت ابني محمد برضه اسمه محمد محمد حسين يعقوب فربنا سبحانه وتعالى يصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح اولادي واولاد المسلمين اللهم اهدي اولادي واولاد المسلمين اللهم ربي لنا اولادنا اللهم احفظنا واولادنا وزوجاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا وعن اولادنا وزوجاتنا السوء والفحشاء اللهم اني اسالك لي وللمسلمين والمسلمات اجمعين يا حي يا قيوم ان تحرسنا وازواجنا واولادنا وما وهبتنا واعطيتنا من نعم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلانا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا اللهم من خلقك أجمعين يا قوي يا متين آمين آمين آمين آه سمي ابنك محمد تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وكنيته أبو القاسم فما ينفعش ان واحد اسمه محمد يسمي ابنه القاسم عشان يبقى اسمه محمد ابو القاسم ما ينفعش لا تكنوا بكنيته مش عايزين نقول لحد يا ابا القاسم ابو القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خصوصيه له ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي يبقى صورة النبي شكل النبي اللي احنا وصفناه كانت حواجبه كذا و... ورموشه كذا وعينيه كذا وانفه كذا واسنانه كذا ولحيته كذا واللي يشوفه كده يبقى هو ده النبي شاف غير كده غير الصورة دي يبقى مش النبي الشيطان ما يقدرش يتصور الصورة دي يشكل نفسه على صورة النبي ممنوع يرجم على يتحرق لو عملها فلذلك الصورة دي لو شفتها تبقى شفت النبي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اللي يقول حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين عشان كده انا قلت لك الكلام ده بالحرف الواحد من احاديث صحيحه ما اقدرش اكذب ولا اقدر انقل كلام كذب لازم الحديث اللي اقوله يبقى النبي قاله بس بقول برضو للناس اللي هم ما عندهمش غير الشيخ الألباني لا في غير الشيخ الألباني يعني لما بقول حديث بتقول لي الألباني ضعفه عليه رحمة الله الألباني شيخنا وشيخ مشايخنا وسيدنا وإمام الحديث في عصرنا لا ننكر فضله ولكن أنا لما ببص حديث ما ببصش الشيخ الألباني بس عندنا برضه الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهم من المشايخ اللي بيصححوا ويضعفوا أقبل أنا أقبل منهم وأقبل فوق كل هؤلاء وأهم من كل هؤلاء الأكابر السلف ابن حجر والنووي والحافظ العراقي والحافظ الذهبي وغيرهم من الأئمة كلامهم عندي مقدم الشاهد إيه؟ إن اللي يقول حديث كذب حديث موضوع فليتبوأ مقعده من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني أي لا يتشكل بشكلي وقال رسول الله خذ الهدية ديك اللي هنختم بيها بقى كل سنة وانت طيب م- ملحة الوداع هدية الوداع أجمل وردة تاخدها في حياتك خذ الهدية دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي يا رب إلهنا وسيدنا ومولانا يا عظيم يا حليم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله ارزقنا رؤية الرسول في المنام اللهم ارزقنا رؤية الرسول في المنام ثم في اليقظة اللهم لا تحرمنا معية الرسول في الدنيا والآخرة اللهم احينا على سنته وتوفنا على م- ملته واحشرنا في زمرته اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا منه في الآخرة اللهم إنا نحتسب عندك ذلك اللهم تقبلنا اللهم اقبلنا اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم احرسنا اللهم احفظنا اللهم أعنا اللهم أعطنا اللهم أكرمنا اللهم آثرنا اللهم اللهم اجعلنا من احبابك اللهم اجعلنا من اوليائك اللهم اجعلنا من اتقيائك اللهم اجعلنا من اصفيائك اللهم اجعلنا من خاصتك اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين الصابرين الاحباب أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا وتقبل عملنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته